جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرفني ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشي خد لياليا وحكم القمر فيها وفيها دايما امشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين ما نعرف ليه ولا ريح فيه ولا عيد ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لياليا وحكم القمر فيها وفيها ليل مشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عندي عذابي بحبك عارف ليه من غير عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك ياللي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني ياللي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غريب بحر عينيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني قالي زماني رماني رماني بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غريب بحر عليك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني تهت وتاهم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي قد تهت ونايم دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي ودنيتي غنوة لا دنيا لا دنيتي غنوة لا دنيا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا دنيا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حاسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها واحلم لو غمضت عينيا احلام حلوه كتير ورديه في عيون وبنور وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وبنور وجمال بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوفك أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صدرت الدنيا ورمشة حضر السحر ونام حضر السحر ونام حضر السحر ونام أما بشوفك أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صدرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليه يا نار ينار النجار وده ليه يا ترى ينار النجار وده ليه يا نار ينار النجار وده ليه يا نار ينار النجار وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحني وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جي- جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وفيها زي ما رمشة خد لياليها وحكموا قمر فيها وفيها ولقيت بيتي قاعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي بحضن قلبك بحلم واصحى واعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه يا حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه بجنينك قمري أشعرك بيه من يمينك هوى حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي من الخوف اللي من الخوف آه ما خليك تقول يا فرح ما تقيل وتمكلي لك وتمثلي لي وتمثلي لي ده المبتدي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيك بجنينك قمري أشعرك بيك من ايدك غمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أتمثلي وتمثلي وتمثلي تقول يا فرح أتمثلي وتمثلي وتمثلي ده المبتلي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتلي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك ليلي عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ماخدي تقول يا فرحة مهدي وتمهدي وتمهدي تقول يا فرحة مهدي وتمهدي وتمهدي ده المبتلي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضو برضو مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جديد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جديد خايف لبكرة يمينا تاخدنا من دانينا خايف لبكرة يمينا تاخدنا من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلنا فاهم لبكرة يجينا ناخد ده من دانينا فاهم لبكرة يجينا ناخد ده من دانينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب تهفي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب آه آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحدنا ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه إني ليه عارف ليه ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح باب همومنا حب ولادي نرجع تاني تاني نقف على ماهو مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقساوي يتسحبه بعد ما كنا بحضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من الأيام من الأيام يبقى عدول مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي يتسحبه بعد ما كنا حب وليلة نرجع تاني نقف نقف على بابه روح يا حضني روح روح يا حضني روح روح يا حضني وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وسمانا ويا حضني قول لي منين بقى حبينا روح يا حضني روح روح يا حضني اوعى تقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حضني قول لي مين بقى حنينا على بينا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بينا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حسني قولي منين بقى حكينا روح يا حسني روح آه، روح يا حسني روح آه، روح يا حسني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني اوعى تقرب منينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية سنين يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية سنين يلا نخلي عمرنا كله كله كله ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأحزان يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نقول يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نقول يلا نخلي عمرنا كله كله
Thank you.